الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هذا هو الدرس الثامن والسبعون من دروس شرح الأجرومية ومع تتمة الأجرومية من كتاب الحوار أو مع تتمة شرح كتاب التحفة السنية في الأجرومية وما زلنا مع الأعداد وقلنا الأعداد تنقسم إلى أربعة أقسام المفرد من واحد لعشرة ثم تبعه المية الميتين التلتمية لحد الألف مليون اتنين تلاتة برضو ثم بعد ذلك المركب من 11 لحد 19 وبعد كده نمرة ثلاثة صيغ العقود 20 30 40 50 60 لحد 90 وبعد ذلك المعطوف والمعطوف ده من 21 ل 99 اللي ايه 21 22 23 وهكذا تمام آه وانتهينا من هذا والآن مع 100 100 ومضاعفاتها 100 ومضاعفات أول حاجة لا يتغير لفظها بسبب تأنيس المعدود أو إيه تذكيره احنا قلنا من ثلاثة لتسعة يخالف المعدود تذكير وعشرة قلناها إذا كانت مفردة ها تخالف وإذا كانت مركبة توافق قلنا إن العدد عشرة تمام وتقول جاء أحد عشر رجلا ورأيت أحد عشر رجلا إذا قلنا إذا كانت مفردة توافق إذا كانت مفردة توافق وإذا كانت مركبة تخالف فعشرة نسوة عشر رجال عشر, عشر رجال عشر, عشر رجال وقلنا الشين إذا كانت مؤنثة فهي ساكنة وإذا كانت مذكرة فهي إيه مفتوحة مفتوحة مش منصوبة مفتوحة وليست منصوبة تمام زي بيقول ايه عش مؤنث عشرة نسوة تلك عشرة تلك عشرة عشر آه عشرة كاملة ف... آه عشرة كاملة فإذا كان آه مذكر ب... ب... بتبقى مفتوحة ايه عشرة عشرة عشرة رجلا احدى عشر رجلا تمام ده بن مئة ومضاعفات تمييز معدودها آآ آآ مفرد مجرور بالإضافة دايما اللي بعد المئة اللي هو التمييز اللي بعدها بيجي ايه مفرد ما يجيش جمع يعني ويأتي ايه مجرور تمام آه ومنها قوله تعالى بل لبست مئة عام تمام وقول كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل في كل سنبلة آه مئة حبة وقال تعالى ولبسوا في كافهم آه ثلاثمائة سنين فسنين هنا جمع مذكر ها جمع مذكر سالم فمجرور بايه آه ملحق وجمع مذكر سالم فمجرور بالياء تمام وازدادوا تسعة وقال سبحانه الزاني الزانية والزاني فجدوا آه كل واحد منهما ايه مئة مئة جلدة تمام آه وقال سبحانه آه أن يمدكم آه ربكم بثلاثة آلاف آه من الملائكة منزلين طيب منزلين لا منز... منزلين آه... كلمة مئة كلمة مئة تمام تكتب مئة ميم همزة على نبرة ته مربوطة ما فيهاش ألف تمام هذا هو الصحيح في الكتابة تمام يقول لك أجاز, مج... أجاز مجمع اللغة العربية كتابة مئة بدون الألف أي تكتب هكذا مئة ويقول سعيد الأفغاني رحمه الله في قواعد الإملاء كانوا قديما قبل إيجاد التنقيط يزيدون ألفا بعد ميم يميزوها عن تمام لكي يميزوها بين إيه آه عن منه منه تمام لما كانش فيه تنقيط تمام فلما اخترع التنقيط زال الالتباس وارتفعت الضرورة لكنهم جروا على إبقاء هذا الألف الزائدة حتى يومنا هذا آه تمام فجر ذلك على الناس وقوعا في خطأ لا أصل له تمام وصرنا نرى كثيرا من العامة وبعض الخاصة يلفظونها بفتح الميم وتسهيل الها- الهمزة بقولهم مية ها مية مية انت مية مية تمام وستمية سبعمية تمنمية تمام وإثبات هذه الألف اليوم خطأ فاحش تجب إزالته ده كلام سعيد إيه؟ الأفغاني لكن في المصحف مكتوبة بالألف برضو آه. وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره آه. خمسين ألف سنة وقوله تعالى وأرسلناه إلى ها مي- مئة ألف أو ها آه، ي- يزيدون في العالم العربي أكثر من مليون طبيب وبعدها برضه مليون زي 100 زي آه، 200 و300 و1000 و2000 تجي بقى تمام اللي بعدها التمييز يجي بعدها مجرور وقول تعالى ويكن منكم 1000 اه يغلبوا ايه 2000 باذن الله والله مع ايه الصابرين 1000 الاولى اسم كان مرفوع بال آه، بالضمه و2000 مفعول به منصوب ايه بالياء وعلم نصب الياء الياء. تمام ما استخدامات استخدامات العدد 100 وما اعرابه تستخدم 100 مفردة ها ومثناه ومجموعة 100 200 مئات تمام اه مئات تمام 500 ده مركب آه، آه، الم- آه، المفرد بتاع 100 المستنى بتاعها ايه 200 الجمع بتاعها مئات لانها هي مؤنثه فالجمع بتاعها جمع مؤنث سالم تمام وفي كل حال تدل على كم محدود يفهم من جملتها لذا فهي تعرب اعراب الاسم المفرد تمام حينا واعراب المثنى حينا اخر وتعرب اعراب جمع المؤنث الثالث في احيان اخرى فلو هي كانت مفرده هتعرب اعراب ايه المفرد ترفع ب- ب- بالضم بالضمه و- وتنصب بالفتحه و آه. وتجر بالكسره المثنى بالالف رفعا والياء مجرورا.
تمام فاذا كانت مثنى ترفع بالالف وتنصب وتجر بايه بالياء طب واذا كانت جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم ترفع بالضمه وتنصب وتجر بايه بالكسره لانها جمع مؤنث ايه سالم آه فتقول ايه ثمان ها مم. تقول نقول مثلا ها ثمن كتاب التفسير مئة ريال تمام دفعت مئتي هنا مثنى مجرورة بالياء دفعت أنا مئتي ريال ثمنا لكتاب صحيح مسلم اشتريت صحيح البخاري بثلاث مئة ريال تمام في آه، السنة 300 ريال النهاردة عاملة 1500 جنيه تلخيص كده يا شيخ أخذ جنيه ها.
شرح الشرح اشتريت صحيح صحيح اه المتن غالب المتن.
ها في السنة ثلاثة مئة في السنة ثلاثمائة وخمسة آه آه وستون ثلاثمائة وخمس وخمسة وستون يوما وثلاثمائة وخمس وستون ليلة تمام آه احنا قلنا وخمسة عشان اللي بعدها آه مذكر نعم. وخمس اللي بعدها مؤنث لان قلنا ايه من وا- قلنا من ثلاثة لتسعة تخالف المعدود قلنا. خلاص ت- تخرج في كلية اللغة العربية أربعمائة وواحد آه، وواحدة وأربعون وواحد وأربعون شابا وتخرج في كلية الدراسات الإسلامية خمسمائة واثنتان وثلاثون طالبة كان عدد المسافرين عن طريق الميناء ست ستمائة وواحدة ها وأحد عشر مسافرا كان عدد الطائرات التي حطت في المطار الأسبوع الماضي سبعمائة واثنتا عشرة ها طائرة سبعة
مطار الاسبوع كان عدد الطائرات يبقى هو 700 ده بدل يبقى مدفوع عشان عشان بدل من عدد التي حطت في الطائرة في المطار الأسبوع الماضي يبقى هو إيه هو وضع ال آه، هنا بيعملها على اساس ان هي خبر خبر كده كان عدد طلبات بغض النظر ايه مدفوع لا مفتوحة جاي عندها رقم خبر كان لا جاء عندي جاء عندي مفتوحة شيخ واثنتا عطف واثنتا على سبع واثنتا مرفوعه مرفوعه بالالف معطوفه على ايه؟ لو تلاحظ كل الجمل اللي أنا قلتها قبل كده بيعطف العدد على على على على العدد.
على العدد اللي هو تبع المئة على سبع وثلاث وتخرج و- وعايز يقول بدل من من عدد الطائرات يعني المفترض ان سبع مرفوعه مش كده في الكتاب. يعني هو سبع مرفوعه مش مش مش مفتوحه
كان عدد الطائرات التي حطت في المطار الأسبوع الماضي
خلي بالك يا شيخ ان هو بيعملها على اساس ان هي خبر بيتعامل مع على اساس ان هي لو قال خبر 700 كان عدد يبقى هو اثنتين.
الطائرات استنى شويه ما يقولش واثنتا طيب فين خبر آه، كان طب خبر كان فين؟
في الشرط كان عدد الطائرات التي حطت في المطار الأسبوع الماضي يا شيخ محمد كان عدد الطائرات التي حطت في المطار الأسبوع الماضي كده المبتدأ خلي دي كله مبتدأ ما الجملة كده مش تامة 700 المفروض واثنتين المفروض واثنتين عشر هو طب ما ممكن يبقى غلطان في سنتين
المفروض واثنتين هيبقى كده خبر مع- هي خبر كان سبع كان عدد الطائرات التي حطت في المطار الأسبوع الماضي سبعمائة واثنتي مفروض.
واثنتي عشرة آه.
طائرة آه عشرة طائرة واثنتي عشرة طائرة ما برضه آه، حتى هو فاتح واثنتي حتى فاتح عشرة لأن عشرة فاتح بقى- اه مساكن السين عشرة أنا بتكلم عشرة. ال- ال- على عشرة نفسها منصورة ولا مكسورة؟
هي عشرة مم.
اه مفتوحة بيبنى على فتح ال- فتح الجزئين الأعداد المركبة و- و- 16 مبنية على الفتح المفروض واثنتي بقى كده المفروض على كده واثنتي واثنتي عشرة لا واثنتي أحد عشرة ثلاثة عشر مبني على فتح ثلاثة تعرض إعرابها يبقى واثنتي عشرة يعرض اثنين مبني على طائرة.
فتح الجزئين
طيب آه منحت الط- السفارة السعودية تأشيرات حج لتسعمائة وثلاثة ون- وثلاثة وسبعين حاجا ما هو لتسع يا شباب.
أيوة يبقى سبع واثنتين معطوفين آه.
يبقى كده صح.
آه، منحت السفارة السعودية تأشيرات آه، تأشيرات تأشيرات تأشيرات عمرة لثمانمائة وأربع وستين معتمرا استوردت استوردت الحكومة تسعمائة واستوردت الحكومة تسعة مائة وثلاثة وعشرين آه، طنا من الأسمدة استوردت الحكومة تسعمائة وثلاثة وعشرين طنا من الأسمدة استوردت الحكومة تسعمائة وأربعا وثلاثين سلعة مختلفة حفظ مئات الأطفال القرآن الكريم يقدر عدد النسوة الحافظات في مدينتنا بمئات شايف اهو ها مجرورة بالكسرة بمئات الحافظات قرأت مئات ال... آه، القصص في طفولتي تمام آه منصو- منصوب بالكسرة وقوله تعالى فإياكم منكم مئة آه صابرة ي- يغلب إيه مئتين آه كيف نكتب الأعداد التي تكون من ث- تتكون من ثلاثة أرقام فأكثر 120 123 153 نكتبها ازاي في الكتابة كتابة الأعداد لها آه، آه، الكتابة وبالتالي النطق النطق والكتابة لها طريقتين تمام لها طريقتان الأولى طريقة صحيحة فصيحة والأخرى أفصح يعني الاثنين آه فصيحتين بس واحدة أفصح من الثانية تمام فالطريقة الأولى آه تكتب كما تقرأ في الحساب فنبدأ بالأكبر ثم الأقل آه 175 قلم فتقول ايه تبدأ آه بالمئات ثم بالعشرات ثم بايه بالأحاد تمام فالعدد مثلا آه العدد خمسة وثلاثون آه آه تخالفان المعدود والعدد 11 يطابق ايه آه آه المعدود فتصبح هذه الاعداد على النحو التالي 175 ها 175 قلما هنا كلمة قلما تمييز للعدد 75 تمام و 113 قلما يعني الاعداد احنا بنتكلم على كام الاعداد 175 113 111 113 قصة تمام آه هنا تكتب تمييز للعدد 13 قصة 111 مكتبة هنا كلمة ايه مكتبة تمييز للعدد ايه 11 دي الطريقة ايه الاولى يبقى الكلمة المعدود هيجي تمييز للعدد الاقل امتى لما نبدأ بالعدد ايه الأكبر لما نبدأ بالعدد الأكبر يبقى المعدود هيجي تمييز لإيه للعدد الأقل طيب الطريقة الثانية وهي الأفصح تبدأ بكتابة الأحاد ثم العشرات ثم المئات ثم البلود دي الأفصح طيب. تبدأ بكتابة الأحاد ويراعى في كتابتها التمييز المذكور ثم نكتب العشرات فالمئات إلى آخره ويعرب التمييز طبقا لآخر ها عدد احنا قلنا اللي بيجي بعد المية وبعد الالف دايما بيبقى ايه مجرور مجرور مضاف اليه مجرور بيبقى مجرور عامة تمييز مجرور هناك بيجي تمييز ايه منصوب تمام فنقول مثلا خمسة وسبعون اه ومئة قلم فمئة مضاف وقلم ايه مضاف هناك جات ايه ها مئة ها ها وخمسة وسبعون قال من عشان جاء تمييز هنا ليه للعدد الأقل لكن دايما اللي بعد المئة والألف والمليون بيجي قلنا ايه مضاف إليه مجرور تمام فتقول ايه آه خمسة وسبعون ومئة قال من هنا كلمة قبل التمييز للعدد مئة فتقول ايه ثلاثة عشرة آه ومئة قصة هنا كلمة قصة ايه تمييز للعدد مئة فتقول ثلاثة ما أنا قلت ثلاثة ثلاثة عشر ومئة قصة ما ما ما أنا قلت مض... ما هو تمييز لع... تمييز لعدد ليه بس تعرب مضاف إليه وتمييز مسمى كما أوضحها في الجملة مضاف إليه شيخ ما هو تمييز ما هو أي عدد له تمييز تمييز عدد إعرابه بقى يعني 170 اه ايه ايه التمييز بالراحه ها واحد بيسألني آه سؤال اليوم على عبر الواتس بيقول انا آه حكم الحذاء الصلاة بالحذاء ايه في اي وقت وفي اي مكان في البيت ولا ايه نظامها عشان نطبق السنة دي قلت لا الصلاة بالجزمة هذه في حالة واحدة فقط لما انت تترك الصلاة ما ترضاش تصلي تاخد بالجزمة على دماغك ها لكي تصلي دي اسمها الصلاة بايه بالجزمة ها ها تمام فانت طبعا انت بتهان كثيرا انت بتهان كثيرا ولا تشعر مراتك بتقول لك انت هتروح الجامع بالجزمة ولا بالشبشب انت بتقول لها بالجزمة فانت بتتهان وانت ساكت ما تفتحش حنجة لكن اما الصلاه لمن كان يلبس حذاء تختلف ففي فرق بين الصلاة للابس الحذاء وبين الصلاة بايه بالحذاء تمام الصلاة بالحذاء ده لما ابنك ولا امراتك يكون مش عايز امراتك ما تقدرش طبعا لما يكون ابنك ها ولا بنتك مش عايز يصلي لا ده يصلي بايه بالجزمة تمام بالحذاء يصلي تمام لكن لما يكون لابس الحذاء دي قصة ايه آه تانية اللي فكرني بيها انت 150 ايه ما انت تميز ما احنا عايزين نعرف 150 ايه نود بتمييز فهو تمييز بس يعرف ايه مضاف اليه وهناك تمييز بس يعرف ايه منصوب اه نوع تمييز اه تمام احدى عشرة اه احدى عشرة اه ومئة اه مكتبة آه آه هنا كلمة مكتبة تمييز للمئة ملحوظتان إذا كان العدد مسبوقا بكل من سنة كلمة إيه؟ بكلمة سنة أو كلمة عام فلا بد من جر ما بعدها على أنه مضاف إليه تمام دي الملحوظة الأولى يعني ينظر في تذكير العدد وتأنيسه إلى الكلمتين إيه سنة وعام وإليك هذا التدريب الت... آه... التد... آه... التطبيقي بتقول مثلا إيه ها 1962 الطريقة الأولى بتقول إيه سنة آه... سنة 1962 تمام واثنتين وستين تمام ألف مضاف إليه إيه أه مجروم مجرور واثنتين أه اثنتين مؤنث لمطابقة إيه سنة مطابقة المعدود اللي هي سنة لما بتقول بس إيه الطريقة الثانية الأفصح سنة سنة اثنتين أه اثنتين وستين وتسعمائة وألف تمام عام 1962 هنا ما حطيناش سنة حطينا كلمة ايه عام فبقوم عام عام 1902 لان آه سنة مؤنث وعام ايه مذكر فاثنتين كانت موافقة لمين للمذكر واثنين موافقة لمين ل آه اثنتين موافقة للمؤنث واثنين موافقة للمذكر فالطريقة اللي تقول عام 1900 ها واثنين وستين ألف مضاف إليه مجرور واثنين مذكر لمطابقة إيه عام والطريقة الثانية بتقول إيه عام اثنين ها وستين وتسعمائة إيه وألف يبقى اللي بيجي بعد عام أو سنة بيعرف إيه مضاف إليه واثنتين العدد بي العدد بي بيذكر ويؤنث حسب كلمة ايه عام وسنة فإذا كان سنة أصبح العدد ايه واحد واثنين موافق هيبقى ايه ها مؤنث وإذا كان عام هيبقى العدد مذكر إذا كان من ثلاثة لتسعة هيبقى العدد مخالف زي ما قلنا تمام هذا آه بالنسبة لإيه للأعداد مئة ومضاعف ومضاعفتها بقي معنا في درس العدد ايه هو ملخص لأحكام العدد اللي أخذناه كلها وهذا ما سوف نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم هناخذ ملخص للأربع دروس الماضية في موضوع ايه آه العدد نعم ايه نعم خلاص بالنسبة ليه
كده الكتاب خلص معانا كده بقى.
لا هناخد درس تاني ان شاء الله بعد الحج اللي هو ايه مفاتيح الاعراب لدارسي الاجروميه مفاتيح الاعراب لدارسي درس اه مرا... الم- در- در- باقي ملخصات اه ملخصات وج- وجميل جدا و- وبعد كده هيبقى فيه اختبار اه عشان ال- آه، في آه، عدة اختبارات هنا هن- ان شاء الله هنصوروها وهنوزعوها عشان بعد كده ناخد الاجازة بكتاب الاجرومية نعم آه الله المستعان آه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد نستغفرك ونتوب إليك